يكون الأدب ينبغي لإخواني أن يلتزموا السكون والأدب الجليل وهم أهل لذلك بإذن الله تعالى أيضا إخواني الذين يقول لو أمكن لهم أن يلبسوا لكان خيرا لهم ورائع وأريد أن أقول كلمة صغيرة لأدعى المجال شيخنا الحبيب رحمه الله تعالى وهدانا ونفع المسلمين به أنه في الوقت الذي قل أن يتكلم فيه عن الدين وأصبح الكلام خارج الدين قولا أنه طرد كل دين يدور ويطوف بنا الشيخ قدر الله لكي يسمو بنا ولكي يرقينا في مراقي الصعود لننال خيرا كثيرا من السعود عندما نتكلم عن خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن صحابه الكرام نتكلم عن قول أمة أخرجت للناس نتكلم عن الذين صحبت أنفسهم درس النبي صلى الله عليه وسلم وخدوه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص فعلوا ذلك بالرضا والقبول وأرادوا أن يحققوا كل قلب ومقبول تذكرهم ربنا عز وجل ورضي عنهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بمنهج الصحابة وأن يجعلنا على أسنانهم وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه نذكر من مجالس الصحابة الكرام مع الإنسان الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الخوي حفظه الله تعالى وسلم وأجله ورحمته وأخاه وشتاته من كل الأرض والشروق فإلى الفضل ثم
النجوم أمانة للسماء النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد أو ما توعد فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ثلاثة أطواق للنجاة طوق كوني ليس بملك أحد ألا وهو بقاء النجوم في السماء فإذا جاءت القيامة انكدرت النجوم وانشقت السماء فطالما يوجد النجم في السماء فأنت في أمان ثم ذكر طوقين شرعيين الطوق الأول قال أنا أمانة لأصحابي لماذا كان أمانة لأصحابه لأنه كان هو الدين ولم يكن لأحد أن يتكلم مع كلمته وكانت كلمته فصلا وكانت ملزمة لمن يسمعها يختلف الكل فإذا وصل الخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم بكلمة واحدة ولذلك لم يكن ثمة خلاف يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون من الاختلاف في الأفهام بين البشر حتى الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر في اختيار رجل ما كما قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا ويعني أبا بكر وعمر لما اختلفا كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول حتى وإن سمع اللفظ سماعا واضحا فكان النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ده في حال وجوده وبعد أن يموت عليه الصلاة والسلام وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذا بقاؤه عليه الصلاة والسلام كان أمانة للأمة ثم جاء الطوق الثاني الشرعي الذي من تمسك به نجا قال وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس الفئام للجماعة من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح له ثم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح له فذكر ثلاثة أجيال وقع في رواية أبي الزبير عن جابر جيل رابع ولكن حكم الحافظ ابن حجر بشذوذ هذه الرواية إذا بركة الصحابة امتدت إلى الجيل الثالث فيفتح لهم ببركة هؤلاء نحن لا نعلم نبيا من الأنبياء رزق بأصحاب كنبينا صلى الله عليه وسلم نقلوا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام بحيث تتم الأسوة به كان هناك حديث ذكرته قبل ذلك وهو مثار إعجابي الشديد فرأيت أن أتلوه عليكم وأعد هذا المجلس مجلسا من صحيح الإمام مسلم وصحيح مسلم هو ثاني كتاب من أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل بعد صحيح البخاري وقبل أن أدلف إلى الحديث أريد أن أصحح شيئا دائما نسمع قول العلماء أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم هناك أناس فهموا هذه الكلمة خطأ فظنوا أن البخاري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلما رأوا عالما انتقد حديثا في البخاري قالوا كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله واستعظموا بعض الناس استعظم أن يكون في البخاري حديث متكلم فيه وكذلك استعظموا من مسلم لكن التركيز كله على البخاري يبقى الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أصحاب السنن وأحمد وأصحاب الصحاح زي ابن خزيمة وابن حبان وينفرد البخاري دون العالمين بالكلام فيه لماذا البخاري دونهم جميعا وهم كلهم أخرجوا الحديث لأن البخاري اشترط في كتابه شرطا صعبا في اختيار الأحاديث فأنت إذا تجاوزته هان عليك كل كتاب بعده ادي المسألة باختصار يا جماعة اللي بيستغربوا لماذا البخاري بالذات يعني هو بينهم وبين البخاري التار بيت يعني ماذا فعل البخاري فيهم طب الحديث في مسلم لماذا لا يذكر مسلم شفت حد في كل اللي بينتقدوا الأحاديث ذكر مسلما بشيء فضلا عن أصحاب السنن فضلا عن أحمد أو غيره اطلاقا إنما يقصدون البخاري ليه لأنك إذا تجاوزت هذا الخط هان عليك كل كتاب إذ أنه رحمه الله اشترط في كتابه شرطا قويا لم يبلغه أحد قط من أصحاب الكتب فلما تتجاوز الخط الدفاع الأول يسهل عليك الخط الثاني والثالث يعني خط برليف مثلا ده كان طوله 160 كيلو متر ارتفاعه كان 30 كيلو 30 متر رمل وكان فيه 35 حصن من الحصون القوية لو تجاوزت الخط الأول هان عليك الخط الثاني والثالث لأن خط برليف ده كان عمقه 20 كيلو اللي هي شبكة الدفاع الإسرائيلية مش هو الخط الموازي للقناة لو تجاوزت الخط الموازي للقناة سقط خط برلين هو البخاري عامل زي خط برلين كده أو خط ماجينو الفرنساوي اللي الألمان اخترقوه في الحرب العالمية الثانية إذا تخطيت هذا الخط خلاص صارت البلد كالأ المباحة البخاري عامل زي كده فلما نقول أصح كتابين أي قياسا بغيرهما من الكتب مش قياسا بالقرآن فهي المشكلة جاية من كده ان هو حاطط البخاري في مقابل القرآن لا المسألة ليست كذلك إنما عندما تنظر في صحيح البخاري وتنظر في أي كتاب بعد البخاري تعلم أن البخاري مهما تكلم في بعض أحاديثه هو أقوى من كل الكتب يبقى يصح لك علميا أن تقول صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله أي إذا قيس ببقية الإيه؟ ببقية الكتب وإلا إحنا كدارسين لعلم الحديث نعلم من قديم ان البخاري عليه اعتراضات ليه لان دي مسألة اجتهادات ارجو ان انا مش عايز اقلب المسألة درس علمي يكون ثقيلا عليكم يعني لكن لابد من توضيح هذا لان في هجمة شرسة على مصادرنا الاصلية وبكل اسف الحراس على المصادر الاصلية اندر من الكبريت الاحمر لما يكون دولة ما فيهاش حرس حدود انت متصور يعني الحدود دي مش ممكن تخترق ويدخلها الاعداء من كل مكان ايه تفعل المشاه والكلام ده اذا كان حرس الحدود غير موجود حرس الحدود ده خط الدفاع الاول فاحنا عندنا في كل العلوم ناس افاضل وناس علماء والكلام ده في علم الحديث وفي الصحيحين على وجه الخصوص رجالنا أندر من الكبريت الأحمر وهذا يحتاج إلى عمر طويل وإلى استقراء كامل للكتاب وقل من يستقرئ كتاب البخاري كله حتى يستخرج شرطه وحتى يعرف عمق تراجمه وحتى يعرف تسلسل أبوابه عايزة دراسة متينة وجادة وطلبة علم لا يلعبون فعندما نقول البخاري ومسلم أصح كتابين مش معناه ان مفيش فيها أحاديث متكلم فيها لكن الكلام مبني على الحكم على الراوي يعني أنا لو سألتكم أيهما الأصل وأيهما الفرع الرواية ولا الراوي مين الأصل يعني مين الأصل اللي أنا ببني عليه الرواية ولا الراوي الراوي طبعا الرواية دي نتيجة كلام الراوي الرواية ما طارتش في الهوى وجت إنما الرواية مبنية على نقل النقل ده الراوي الفرع الرواية التي خرجت من هذا الراوي طيب الحكم على الرجال الناس بيختلفوا فيه ممكن إنسان نسأل عنه عشرة واحد يقول لك ده إنسان فاضي واحد يقول لك إنسان خسيس والتاني يقول لك مجهول لا أعرفه والتالت يقول لك ابن حلال يعني اللي قال هذا رجل فاضل وأحلف بالله على ذلك واحد قال لا أعرفه يقدم كلام من فيهم اللي قال وجزم وقال هذا رجل فاضل أنا أعرفه ومش راجل قال لا أعرفه لا رجل قال هذا رجل سيء اثنين اهو واحد قال فاضل دين واحد قال سيء أنا سأقدم قول مين السيء ولا ولا الفاضل أنا بعمل مناقشاتي عمدا يعني عشان ما تناموش مني ها ايه بحاول ان انا اصحصحكم كده طالما دخلنا في الشغل وانا لما بتكلم في نفسي بنسى نفسي يعني ممكن يبقى الدرس اللي انا حضره اروح كله ما اقولوش منه ولا كده تمام طيب لو جاء رجل امام القاضي وقال له احلف بالله العظيم ان الراجل ده كويس أو إن الراجل ده لم يفعل الفعل الفلاني حلف القاضي لو عنده حاجة مش القاضي بيحكم على كلام الشاهد هل القاضي بيقول للشاهد انتظر لحد ما ابعت لجيرانك واعمل عنك تحريات لان احتمال تكون انت مطبخها مع المشهود له القاضي بيعمل هذا الكلام اطلاقا لكن الراوي عكس كده تعرف مذهب امن الدوله هو مذهب المحدثين تصور بقى ايه مذهب امن الدولة انت متهم حتى تثبت براءته ادي مذهب المحدثين ها مش عايزكم تسيئون الظن في المحدثين وتفكرونهم ها لا يعني الراوي غير الشاهد الشاهد القاضي لا يسأل الشاهد انت عدل ولا لا ولا يجيب ناس يقول ده عدل ولا لا لحد ما يجي للقاضي واحد يقول له أيها القاضي هذا ضرب أباه قبل أن يأتي إلى هنا آه يضرب أبوه ده يبقى فاسق بقى يسقط شهادته لأنه ضرب إيه ضرب أباه بس أسقط شهادته بعد ما وصله الجرح خلاص كده علماء الحديث يقول لك لا الشاهد ده في الآخر بيشهد على حطام الدنيا كلام فارغ لكن الراوي الذي سيتدين الناس بكلامه وروايته تكون ملزمة للخلق أنا مش هاخدها من أي حد أنا لا أعني ملايين المسلمين أو مليارات المسلمين إلى قيام الساعة برواية راوي مغفل أو مجهول أو الكلام لا لابد أن يكون عدلا ثقة حتى أقبل كلامه يبقى الأصل فيه أنه متهم ولا لا الأصل فيه أنني لا أقبل روايته حتى يثبت أنه أهل لقبول الرواية بخلاف الشاهد خلاص كده طالما المسألة الراوي هو الأصل يبقى في اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للعلماء واحد ساكن جنب راوي من الرواة وعارفه ومن بلده وجاء رجل غريب سمع الراوي ده قال كلمتين كده ما عجبهوش قال ليس بثقة وجاره اللي قاعد جنبه قال هذا رجل ثقة أخذ بكلام مين بكلام بلدي الرجل لأنه أعلم به وأدرى من الغريب علماء الحديث وضعوا ضوابط من حديد مش المسألة سبهللة ولا المسألة مسألة مزاج ولا كده يتهيأ له يقول لا المسألة مش كده خالص ضوابط حديدية موجودة في علم الحديث البخاري له رأي في راوي معين ابن معين وأحمد بن حنبل لهم رأي مختلف البخاري قال هذا الراوي ثقة عندي وهو إمام كبير مجتهد فنقى من الأحاديث بتاعته وحطها في الصحيح بتاعه يجي واحد يقول لك لا ازاي البخاري يحط ده في صحيح وأحمد بن حنبل قال عليه منكر الحديث يبقى الحديث ده ضعيف ولا قول لمجتهد على مجتهد آخر كل واحد مجتهد طب ايه رأيكم في حديث إنما الأعمال بالنيات صحيح طب احنا ها طب انا هقول لك ده الحديث ده هو صحيح 100% مش لان البخاري ومسلم كلها اتفقت على صحتها وخرج فيها الإجماع. ما عادش حد ينفع يقول فيه ضعيف ولا يجوز النظر في اسناده حينئذ لكن فيه راوي اسمه محمد ابن ابراهيم التيمي الحديث ده ملوش غير اسناد واحد في الدنيا على بعضها ملوش اسنادين اسناد واحد فقط من اول آه، يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ملوش غير كده هذا الاسناد الوحيد ثم تواتر هذا الحديث من تحت يحيى بن سعيد بحيث رواه أكثر من سبعين وفي بعض العلماء ادعى أن رواه 700 والحافظ بن حجر العسقلاني وهو من أهل الاستقراء نفى الكلام ده وقال أنا من يوم ما عرفت يميني من شمالي وعرفت حاجة اسمها إن الحديث ما قدرتش أكمل 100 فال700 دي مسألة بعيدة جدا أحد رواة هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمي أحمد بن حنبل قال يروي مناكير أهو يروي مناكير وده راوي تفرد بحديث لم يتابعه أحد لو تابعه أحد كنا هنمشيه طب إزاي الحديث اتفقت الأمة على صحته وفي راوي أحمد بيقول يروي مناكير أهو اللي بيعترض على البخاري ومسلم ياخدوا الكلام ده بقى راوي متكلم فيه لدرجة إن في واحد نزل كتاب اسمه صحيح صحيح البخاري اه والله عمل ثلاث مجلدات مجلدين جاب فيهم البخاري كله وأعل الأسانيد اللي فيها سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وش ما خلاش واحد لدرجة أنني قلت هذا الرجل يحتاج إلى إسناد من الملائكة عشان يعديه ويقبله كل أحاديث سفيان الثوري ضعيف كل أحاديث سفيان بن عيينة ضعيف كلها على بعضها من أول حديث لآخر حديث عشان إيه قال لك أصل بولي يدلس طب ده اللي قال لك يدلس هو اللي خرج الحديث في الصحيح بتاعه يعني انت ما جبتش حاجه من جيبك ولا جبت حاجه من عند اهلك يعني ها ده اللي عرفك التدليس واللي قال لك فلان مدلس هو اللي انت عمال تتمعلم عليه وعمال تصحح عليه فهذا يحتاج الى اسناد من الملائكه فعمل صحيح صحيح البخاري كانت النتيجة بتاعته ايه الدراسية خلاصتها تلتين صحيح البخاري ممكن تلتينه والتلت هو اللي نجح فأنا عايز أقول إحنا لما نيجي النهاردة ننظر إلى واقع هذين الكتابين ليس هناك كتاب إطلاقا بعدهما اشترط ما اشترطاه البخاري ثم مسلم نحى نحوه ووسع شرطه شوية فلما وسع شرطه شوية كان الاعتراض عليه أكثر من البخاري خلاص فلما بنقول بقى أصح كتابين وقع فيه إفراط وتفريط إفراط في إن واحد قال لك ليس فيهما حديث متكلم فيه والتفريط ان هو يدعي ان البخاري او مسلم فيه اسرائيليات وهو الى اخره والحق دائم بين طرفي نقيض وسط بين نقيضين فصحيح الامام مسلم لما العلماء قعدوا فضلوا بين البخاري ومسلم ميزوا مسلما بشيء هو الذي جعلني اختار منه حديث اليوم قالوا مسلم أحسن سياقة للحديث من البخاري لأنه يأتي بالحديث بتمامه وبألفاظ شيوخه لأنه كتب صحيحه في حياة شيوخه فكان يمكن له إذا يعني شك في لفظة أو كده أن يراجع شيخه الذي أخذ منه الحديث فيأتي بالحديث على وجهه ثم إنه لا يقطع الحديث بحيث تذهب حلاوته بخلاف البخاري كان يقطع الحديث الواحد إلى أحاديث لأنه كان يتتبع الفقه الذي في الحديث فلما يكون عايز جملة من حديث ثلاث صفحات ما يجيبلكش الثلاث صفحات يجيب لك الجملة فقط التي يريد منها الحكم الفقهي حتى لا يعظم كتابه ويطول عشان كده هو سماه ايه الجامع الصحيح المختصر فلو كل رواية أراد أن يستنبط منها حكما فأتى بها على وجهها لكان البخاري أضعاف الحجم الموجود الآن مسلم صنف كتابه أبوابا ولكنه لم يسمي الباب يعني اللي انتم بتقرأ- تقرأوه في صحيح مسلم باب كذا وكذا مش تبويب مسلم ده تبويب النووي وقبل النووي في علماء بوبوا تبويبات خاصة على صحيح مسلم لكن كتاب النووي لما اشتهر والكلام ده ثبت تبويبه على ليلة لكن مسلم قسم كتاب الكتب كتاب الإيمان كتاب الطهارة كتاب ال- الغسل كتاب الحيض كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب قسموا الكتب ثم قسم الكتب إلى أبواب ولكن لم يبوب الأحاديث لم يبوب يقول باب كذا وكذا زي ما البخاري بيعمل يعني فلأن مسلما أحسن سياقة من البخاري أفضل أنا كثيرا أن آتي بلفظ مسلم على لفظ البخاري لهذه السياقة الصحابة رضي الله عنهم فيهم مشاهير وغير مشاهير بالنسبة لعوام المسلمين أنا اخترت صحابيا ليس بمشهور لكنه بطل من الأبطال أبلى بلاء حسنا في غزوة ذي قرض حتى مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أستغرب كثيرا مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يبايعه ثلاث مرات وليس مرة واحدة كما سأقرأ عليكم لفظ الحديث أنا أحفظ الحديث لكن أنا فضلت أن آتي بلفظ الكتاب عشان يبقى إيه هو مجلس من صحيح مسلم لأن أنا أحفظ الحديث عبارة عن أربع خمس صفحات لكن أنا إذا أتيت ربما بدلت كلمة بكلمة أو وضعت جملة قبل جملة فأنا أحببت أن آتي بالحديث على لفظه ثم أقف على بعض فوائده لأني أنا عشان أقف على فوائد حديث خمس صفحات يبقى إن شاء الله إيه هتصبحه هنا في المسجد وأنا البطاقة بتاعتي مكتوب فيها بدون عمل ها يعني ماليش شغل قاعد قاعد يعني لكن الناس شغالين ها عندكم شغل وعندكم كده ها فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي والصحابي الجليل الذي أحببته بعد قراءة هذا الحديث حتى غلب حبه على قلبي هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وسلمة ابن الأكوع غير معروف كما قلت لجماهير المسلمين لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث أو اللي لهم اطلاع على الصحيح والأغمض منه عمه عامر ابن الأكوع عامر بن الأكوع سيأتي ذكره في آخر الحديث قل من الناس من يعرف عامرا لكن الله يعرفه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وهو حي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل وهو حي علموا أنه سيموت شهيدا كما لا أريد أن أستبق الحدث وأترك كل حدث في موضعه آه، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حاء اوعى تكون فاكر ناكب حمار ولا حاجة وأقول له حاء ها لا حاء دي عند المحدثين حرف معناه التحويل يريد أن يقول أنا عندي إسناد آخر سأحول الإيه النقل إليه زي اختزال كده ده اللي بيقول لك تحويل ويجيب الاسناد الثاني يقول لك حرف حاء فاول ما تلاقي حرف الحاء لوحده كده في اسناد من الاسانيد اعرف انه هيجيب لك اسناد ثاني او ثالث او رابع او خامس وكتاب مسلم الحقيقه كتاب اسانيد قبل ان يكون كتاب متون يعني اللي عايز يستمتع بالفقه يقرا في البخاري واللي عايز يستمتع بصنعه الاسناد عليه بمسلم ليه؟ لأن مسلم يكثر من تحويل الأسانيد ودي شغلة المحدثين بخلاف البخاري فالإمام مسلم ذكر عدة أسانيد لهذا الحديث وطبعا أنا يعني تحت كلمة حاء دي تحتيها كلام جميل وظريف بس أنا مش مش هدخل فيه لأن أنا بدخل بنسى نفسي فأنا مش عايز إيه برضه أشرد عن الدرس يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ابن راهوي هو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي قال أخبرنا أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو كلاهما اللي هو هاشم بن القاسم وأبو عامر العقدي عن عكرمة بن عمار حاء ادي ايه جاي لنا اسناد اخر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب السنة الدارمي المشهورة ده كان برضه شيخ البخاري ومسلم وهذا حديثه يبقى هو روى عن عدة شيوخ بس اللفظ الذي اختاره في هذا الحديث هو لفظ الدارمي وهذا مما يتميز به مسلم عن البخاري البخاري ساعات يجيب الحديث عن أكثر من شيخ بس لا يبين هذا لفظ من بحيث أنك ما تعرفش تجزم لفظ الشيخ ده أو لفظ هذا الشيخ قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي حدثني أبي ليتها ترجع ويكون فينا من يقول حدثني أبي أبوه الوسلمة ابن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن أربع عشرة مئة ألف وربعمائة إنسان وعليها خمسون شاة لا ترويها اللي هي البئر دي فيها مية لا تروي هذا العدد ولا الشيء قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية الركية اللي هو البئر والجبى اللي هو ما يحيط بالبئر اللي هو ايه يعتبر شفير البئر يعني اللي انت بتقف عليه قال فإما دعا وإما بسق بسق أو بصق السين بتحل محل الصاد والعكس إما بصق فيها أو دعا قال فجاشت فسقينا واستقينا يعني فار الماء وملأ البئر فشرب القوم كلهم وشربت الأنعام أيضا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس قال وأيضا أنا قلت لك أنا لفت نظري أنه بايع سلمة لوحده ثلاث مرات لوحده لم يبايع أحد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من دول قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معه سلاح قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة الحجفة أو الدرقة تشبه الترس الذي يستعمله المقاتل في القتال يحمي به رأسه يحمي به يده اللي هي زي لقمة الحرب كده بحيث ان هو يلبس الخوذة الحديد ب- ضربه بالسيف ما يفلقش دماغه او يلبس لقمة الحرب لا يكون حاسرا بحيث لو ضربه على ايده ما يقطعهاش فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه لما رآه عزلا ليس معه سلاح اعطاه حجفة او درفة حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس قال وأيضا دي ثالث مرة سلمة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك وهو لما لم يجد معه السلاح أعطاه الحجفة والدرقة فلما أراد أن يبايعه في المرة الثالثة لم يجد معه هذا الترس فبيسأله أين حجفتك أو درقتك قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها عم عامر ابن الأكوع قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي يعني بي- أبغني يعني أعطني لما يكون إحنا في حالة حرب ومعك الترس معك الخوذة معك اللقمة تديها لواحد تاني وتبقى أنت حاسرا ده كل واحد بيدافع عن حياته عايز برضه ينتصر وكل حاجة بس يرجع لإيه يرجع إلى أهله فالنبي عليه الصلاة والسلام كأن قال لك له إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي يعني كأنه يريد أن يقول كأن عمك أحب إليك من نفسك وفي هذا دليل على جواز استخدام أمثال الأوائل في الكلام وهذا مما تميزت به العرب كان عندهم أمثال والميداني له كتاب في الأمثال والعسكري والزمخشري كتب الأمثال كتب رائعة جدا يصلون إلى المطلوب بأقل قدر من الكلام البديع البليغ فمثلا إذا ذهبت لتعقد صفقة ثم رجعت منها صفر اليدين فقال لك أحد الناس ها ما حالك إذا استخدمت أمثال الأوائل تقول رجعت بخفي حنين إذا كانت الأمثال سائرة بين الناس خلاص مش هقول لك حنين مين وأقعدك على المصطبة وتحكي لي القصة لا بتبقى إيه أمثال دارجة يقول رجعت بخفي حنين حنين ده يطلع إيه حنين ده رجل كانت له ناقة جيدة ولكن لم يكن عاقلا ذا عقل راجع واحد لسه ظريف حب ياخد الناقة دي منه قام جاي على فرع شجرة هو عارف انه كل يوم بيمشي من الايه من الطريق ده جاء على فرع شجرة وقام معلق له ايه فردة من الجزم وبعد كيلو قام معلق له الفردة الثانية فحنين راكب الناقة بتاعته وبعدين هو ماشي لقى فردة الجزمة جديدة لنج لسه ايه ما اتعصتش تراب ولا قال ما أجودها لو كان لها أخت ها مشي هي- هو ياخد فردة واحدة يعمل بها ايه بعد ما مشي كيلو لقى ايه الفردة الثانية قال حلوة قوي قام مبرك الناقة وايه وراجع يجيب الايه الفردة الثانية كان الحرامة مستخبى له في الذرة بقى قام راكب الناقة وإيه وشرخ بها خلاص بعد ما جاب الفردة الثانية وجا ما لقاش الناقة أ- أين ناقتك بيسألوه قال رجعت بالخفين هو كان حنين بقى رجعت بالخفين فيبقى هو ضيع الناقة بسبب إيه نعل يبقى مين الخسران هو الخسران خلاص لا شك إشارة إلى الإيه الذي يضحي بالغالي النفيس للبخس الخسيس كتب الأمثال كتب ممتازة مسلية فيها أدب كثير ومن أحسن الكتب الحقيقة كتاب الأمثال للميداني آه، بيذكر المثل ويذكر سبب وروده وهو مطبوع من قديم مطبوع في خمسة مجلدات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمة ابن الأكوع لما أعطى حجفته أو درفته لعمه عامر قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي عائشة رضي الله عنها لما قالت لعبد الرحمن ابن أبي بكر لم لا تزورنا قال يا أم ألم يقل الأول جماعة لما إيه السابقين ما هو مثل برضه زر غبا تزدد حبا ما هو في بعض الناس ينسبه حديثا وهو فعلا ورد في بعض الكتب على أنه إيه حديث لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام زر غبا تزدد حبا يعني زر على فترات متباعدة وأنا أهدي هذا المثل للجماعة اللي كاتبين كتابهم وبعدين يروحوا يقعدوا الساعة واحدة بالليل في بيوت الناس والراجل قاعد عنده شغل بكرة وكل شوية يعمل كده على الكرسي وصاحبنا مش شايف حاجة خالص قاعد وخلاص ها أو أو اللي بيروح كل يوم كل يوم على طول وبتاع لا أنا بقول له بقى إيه المثل ده زر غبا تزدد حبا قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا صلح الحديبية المعروف قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله ده بقى الدرس الذي يجب أن نتعلمه ونعلم لما ساد الأولون ولما سقطنا ما الذي يجبر رجلا كسلمة كان له مال ودار على أن يكون تبيعا تعرف في الموقف كان في زمان التباع التباع ده اللي هو ايه بيمسح العربية وينادي على الزباين وياخد الأجرة من من الناس والسواق هو المعلم ما يقولش لحد هات الأجرة ده كان اسمه التباع زمان يعني لما يقول كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه بالمحسة يعني بالليف يمسكوا يحميه من الغبار والكلام ده وأخدمه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها عايز ينام في ظل الشجرة فالشجرة منزلة شوك فكنس تحت الشجرة وإيه واضطجع في ظلها قال فاضطجعت في أصلها قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى ألا إيه اللي يخليه يصبر على ناس يشتمون النبي عشان كان في صلح والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عقد صلحا لا يجوز لأحد أن يخترمه هو ده بقى أساس نجاح الجماعة عموما أية جماعة أن يكون لها رأس رأس آمر حكيم وأن يطاع طالما أنه يأمر بطاعة الله هم الجماعة بتوع الجرايد والمجلات والتوك شو والمش عارف ايه وال... يقول لك الثورة نجحت لأنها كانت بلا رأس أي حاجة بلا رأس ممكن تعيش بالعقل كده لما تحب تقتل الأفعى تقطع ديلها ولا تقطع رأسها تقطع رأسها يقول لك عليك برأس الأفعى فكل شيء بلا رأس ميت يقول لك ميزة الثورة إنها بلا رأس أول مرة أشوف حاجة بلا رأس تعتبر ميزة مر أبو حنيفة رحمه الله على رجال طلبة علم كده يتفقهون فقال ألهم رأس قالوا لا قال إذا لا يفلحون أبدا ما في الآخر إذا اختلف ده أو ده أو ده أو ده المرد لمين وإحنا عندنا في الأمثال نعطف هذا على ما سبق يقول لك لما قسم الله الأرزاق على الخلق اعترض كل امرئ على رزقه فلما قسم العقول رضي كل إنسان بعقله مش هي كده كله ساخط على الرزق بتاعه ليه أنا ما عنديش فيلا ليه ما عنديش سيارة آخر صيحة ليه ما أنا ساكن في حي شعبي مش ساكن في حي راقي ليه كذا كذا كذا أول ما نيجي نتكلم بقى في العقول لا هو عقله يزن بالك تمام طيب أنا وأنت اختلفنا لست أولى بالصواب مني ولست أولى بالخطأ منك زي ما أنت بتخطئ وتصيب أنا كمان أخطئ وأصيب طب إذا اختلفت أنا وأنت من الحاكم بيننا نجيب واحد ثالث زينا أنا هعترض وأقول لك هو ده إيه اللي عنده عقلين وأنا عندي عقل ولا عنده عقل وأنا عندي نص الثالث اللي أنت جايبه ده إيه محله من الإعراب طب ما احنا كلنا أولاد تسعة وجايز يكون هو ابن سبعة كمان وأنا ابن تسعة يعني أنا المفروض أنا دماغي أحسن منه يعني وهو دخل حضان وأنا ما دخلتش ها أنا ممكن ندخل في في الفيلم ده يبقى أنا وأنت إذا اختلفنا يبقى لابد أن يكون العقل الثالث الحاكم عقل معصوم مين العقل المعصوم الرسول عليه الصلاة والسلام بس خلاص عشان كده في الحديث قال لك أنا أمانات لأمتي اتنين اختلفوا يدخل بينهم يخلص خلاف ما فيش حد يقدر يقول له لا ولا يعترض عليه ليه لأن ده شرخ في إيمانه على طول يبقى المرد في النهاية إلى العقل المعصوم وهو عقل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى خلاص انتهت القصة إذا رجعنا إلى المسألة دي لكن يجي يقول لي إن نجحت لأنها بلا رأس طب الشباب اللي طلع دول قدروا يهدموا الدولة لكن هل استطاعوا أن يبنوها ليه ما كانش عندهم خطة بناء أصلا لأن سقوط الدولة نفسها كان مفاجأة للجميع مفاجأة للعالم أجمع حتى المخابرات الغربية اللي, اللي هي شغالة بترصد دبة النملة ما كانوش يعرفوا إن ده هيحصل ولنا ولا أنت ولا أجدع مننا كان يعرف إن ده هيحصل خلاص حدث لكن ليس عندي خطة بناء عمالين نخبط في بعضنا تمام فلما سلم الجماعة الأربعة المشركين دول وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم بيغزوه وفي جنود صلح أو في صلح بينه وبين أهل مكة ما يقدروش ما يقدرش سلم يتعدى إطلاقا على الجماعة دول قال فأبغضتهم وعلشان خاطر ما ما يسمعش ما يكره ويبقى قاعد قام رايح لشجرة تانية ونايم تحتها الجماعة الأربعة المشركين دول علقوا السيوف بتاعتهم على الشجرة وناموا تحتها برضه فبينما هم كذلك إذ سمع صوتا يقول وصباحا قتل ابن زنيم يعني واحد من المشركين اتعدى على واحد من المسلمين وايه وقتله شوف سلمة عمل ايه بقى البطولة هتبتدي من أول اللحظة دي وكان سلمة رضي الله عنه قوي البنيان قال بعض التابعين آه، دخلت على سلمة بن أكع أسلم عليه فكانت يده كخف البعير تخيل بقى لما تكون ايده زي خف البعير امال رجليه ايه انتوا هتشوفوا دلوقتي سلمة هيعمل ايه مش في أربعة من المشركين ده في جيش من المشركين وده رجل وحده سترون كيف فعل هذا البطل يقول سلمة فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيد قال فاخترطت سيفي أي أخرجته من غمده ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي الضغث والحزمة تخيل بقى لما يكون كل, كل واحد معاه سيف تخن كده يبقوا زي الحزمة في ايده يبقى ايده زي خوف البعير ولا لا ها مسككم زي ما انت تكون ماسك حزمة جرجير ولا حاجة يقول فجعلته ضغطا في يدي ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه بدأنا بقى الشغل ترفع راسك لا تاطي ده من أولها كده اللي هيرفع راسه وبعدين شوف يعني شوف الحلف شوف الحلف اللي هو كله محبة ينضح محبة والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام اللي هو عمل معكم الاتفاقية وأنا تحولت إلى شجرة أخرى حتى لا أخرق ما عقد لا يرفع أحدكم رأسه إلي وينظر معترضا وينظر إلي فضلا عن أن يعترض إلا ضربت الذي فيه عيناه قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل من العبلات قبيلة يعني ينتسبون إلى امرأة اسمها عبلة يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في سبعين من المشركين فرس المجفف اللي هو عليه بردعة تقيه السهام عاملة زي اللقمة برضه في الحرب والكلام ده ما هو الفرس اللي انت راكبه إذا ما حمتش بطنه ممكن أي فارس يخرق له بطنه ويوقعه فهو علشان الفارس يحمي الفرس يقوم ايه يبردعه ببردعه بحيث السهام يصعب عليها ان, أن ايه تخترق هذا الايه التجفاف ده وتدخل على بطن الايه الفرس يبقى عمه عامر جاب راجل من العبلات ومعاه 70 ايه واحد اسرهم او واحد جاب 71 اهو وسلمة جاب له اربعه معاه بقوا كام واحد 75 مش كده سبعين وواحد اللي جابهم ايه عامر ادي واحد وسبعين والاربعة اللي جابهم سلمة يبقى كام خمسة وسبعين واحد قال فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء هم اللي يتحملوا عهدة بدء نقض العهد وثناه أي للمرة الأخرى فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل بني لحيان قوم من المشركين بينهم وبين المسلمين جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي وأصحابه يعني طليعة يعني زي الجاسوس فاستغفر لمن يصعد هذا الجبل يبقى الجبل ده شكله ايه عالي ولا واطي سهل ولا وعر وعر كونه يستغفر له إلا لازم يكون في حاجة فيها إيه حاجة فيها مجهود يعني قال سلامة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا أهو ده عمل زي الرباط المرابط يجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يختم على عمل كل عامل إلا المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة الرباط يعني إيه يعني الحدود التي بيننا وبين العدو حتى لو إحنا في حالة سلم وذلك علماؤنا كانوا يرابطون أحمد بن محمد كان بيروح الرباط مش الرباط بتاع المغرب لا يعني يذهب بينه وبين المشركين على الحدود يقعد له ليلتين ثلاثة أربعة ويرجع كان كل العلماء هكذا لعل أحدهم يموت وهو إيه وهو مرابط يوم يجري عليه عمله إلى يوم القيامة وطالما فيه رباط العدو بيخاف يعني حدود الدولة الإسلامية كانت محروسة بصفة دائمة وكان الكل يذهب متطوعا دلوقتي اللي بيطلع من الجيش بيبقى فرحان قوي ويهنوه ووزع بيبس ومش عارف ايه والكلام ده و... ها كانوا زمان لما كان دخول الجيش اسمه الجهادية نسبة للجهاد كان اللي يطلع من الجيش يصوتوا عليه ليه قال لك مش راجل ما هو طلع من الجيش ليه عشان مش راجل يعني مش ليس رجلا يعني دلوقتي بقى أمنية كل واحد انه يطلع من الجيش شوف بقى الفرق بين زمان وبين النهاردة لا ده هو كان يمشي مسافات طويلة حتى يصل إلى الرباط ليرابط تنفيذا لهذا الحديث الذي رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمة بن الأكوع لما استغل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن رقي الجبل رقاه تلك الليلة مرة أو مرتين قال ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح الظهر اللي هو الايه الأنعام يعني اللي هي البقر والإبل والغنم والكلام ده بعث بهذا الظهر مع غلام له اسمه رباح وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر فلما أصبحنا يقول إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه تاني أهو ده ثناء مش النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناء أهدل المرة الثانية يعني كأنه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي غدر أول مرة سيغدر في المرة الثانية فعفى عنهم أول مرة إنما تاني مرة لا المرة دي أغار عبد الرحمن الفزاري أحد المشركين على الراعي قتله وأخذ كل الأنعام على ظهر اللي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام كان سلم مع رباح بالفرس بتاع طلحة ابن عبيد الله كان مع الراعي الراعي اللي هو كان يرعى الغنم ورباح كان هو المشرف على الظهر قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله اللي هو صاحب الفرس يعني وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه يقال سرحت الناقة يعني ذهبت لتأكل السرح اللي هو الظهر يعني برضه قال ثم قمت على أكمة الأكمة اللي هو إيه الجبل الصغير كده وقف عليه فاستقبلت المدينة خلى وشه للمدينة فناديت ثلاثا يا صباحا ده كان نداء استغاثة زي صفارات الإنذار في الإيه في العهد الحديث بتاعنا ده يا صباحا على طول عرفوا إن في مصيبة حصلت فيكون شوف لما هو فين والمدينة فين فلما يقول يا صباحا ويتصور ان صوته يصل الى المدينة يبقى البنية بتاعته ايه البنية بتاعته قوية قال ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يوم الرضع كلمة يوم الرضع دي ده برضه داخل في الأمثال يقال لئيم راضع كان زمان لما البخيل يحب يشرب لبن المعزة مثلا ولا حاجة و أو البقرة أو الجاموس لما يجي يحلب أنت عارف اللبن بيبقى له صوت وهو بينزل في الطاجن يعني هو بقى مش عايز حد يعرف أنه بيشرب لبن يوم ينزل تحت المعزة ويرضع ها آه بحيث أنه إيه يمص وما فيش حد يعرف أنه إيه أنه بيشرب لبن فوصف اللئيم بهذا يقال لئيم راضع نسبة إلى إيه؟ إلى فعل هذا اللئيم اللي عمال يرضع من ثدي ال ال ال ال الشاه ولا حاجة بحيث إن مفيش حد يشاركه الإيه؟ اللبن. يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم اللئام هعرفهم شغلهم النهارده. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع كان زمان ده اسمه رجز كانوا يرتجزون في الأعمال المهمة من باب التخفيف على النفس آه ولسه الكلام ده موجود لحد النهاردة في الجماعة اللي بيساحوا الدودة دوت لوطن والكلام يقعدوا ايه يغنوا اناشيد وبتاع و... ها وخلينا يتمخطر فيهم وخليهم يتكعبل فيها هي كده كانوا ايه الجماعة كل خولي كل خولي من دول احنا احنا كنا بنسرح الدودة زمان لازم نسرح الايه القطن ونقعد نقلب الشجر عشان ينزلنا اللطعة اللي من الدودة كده البيض بتاع الدودة كان تمام وكمان اللطعة والكلام ده ده ايه نقوم نقطع الورقة ونقص في اخر نحرق الايه الدودة ايه عشان ما تاكلش القطن تمام فكان كل خولي بيبقى له مثلا خمس فدادين اللي هي المنطقه بتاعته اللي المفروض ينقيها فكنا احنا ب- بنشتغل في حته وعلى بعد مثلا ثلاث اربع فدادين في خولي تاني معاه شويه عيال صغيرين كده وبتاع ويلقحوا كلام على بعض تمام كل ده ايه علشان نسلي نفسنا ولحد النهارده الجماعه اللي بيشتروا الرز والكلام ده ايه برضه الدوس عمالين يغنوا وهم عمالين يشتروا من باب الايه من باب الترويح عن النفس وعشان يقضوا الايه المسافه بتاعت الشغل والكلام ده قديم فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق ها كان الصحابه يرتجزون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم الايه يشاركهم هذا الرجز لكنه كان بيكسر البيت عشان ما يبقاش قال شعر ده على قول من يقول ان الرجز من بحور الشعر وفي واحد بيقول لك لا مش من بحور الشعر وتمام فالصحابه كانوا يردون عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة الشطر الأولاني مكسور يعني ما تعرفش توزنه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة شوف شوف الشطر الثاني موزون ازاي فأكرم الأنصار والمهاجرة هدي الشطر الاولاني اعمله زي اخوه تاني ما تعرفش فيه فاكرم الانصار والمهاجره اللهم لا عيش الا عاش الاخره مش جاي خالص مش جاي الشطر الاولاني هو كسر عندك عليه السلام عشان ما يبقاش ايه يقول الشعر ها كان اذا روى بيت شعر لابد ان يكسره بخلاف الصحابة اللي كانوا بيردوا عليه بقى هو كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة هم اللي يقولوا إلى كلام موزون كله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما لقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدات على الجهاد لماذا فيه أبدا يردونه هم يردوا الترجمة لكن هو يكسروا عليه الصلاة والسلام فكانوا لما بيحفروا خندق يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي معاهم الكلام والكلام كان ايه يرتجزون من باب تخفيف الايه؟ من باب التخفيف والتحميل فهو سلمة بن نافع برضه هو عمال يجري وراهم ويرميهم بالنبل ويقول لهم ايه خذها ولا بن نافع وبيعملوا قال فوالله ما زلت أخي وأعصم به إذا رجع إلي فارس شجرة في أصلها ثم رميته هم مش أربعة بس ده هم مجموعة يجري وراهم يضربهم أول ما واحد يرجع له يقوم رايح يستخبى الشجرة ويديله سهم يقوم جاي بالظبط في المكان اللي رماه قال فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه ما هم ضايق عليهم وعايزين يهربوا منه فقاموا داخلين إيه كده في في الحتة الضيقة من الجبل قام طالع لهم فوق الجبل. تمام قال علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهره يعني هم ليه عايزين يفروا هيقول واحد عايزين يطلع في الجلد فكل الظهر اللي خدوه اللي كان راكب على جمل ولا راكب على حمار ولا راكب على دابة فر وتركها فكل الظهر اللي هم سرقوه بقى خلف ظهر مين؟ سلمة ابن الأكوع وليس هذا فقط يقول وخلوا بيني وبين الظهر يعني ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا يستخفون ما هو واحد شايل رمح وبردة عايز يهرب بجد لازم يرمي اللي شايله على السقف عشان يقدر ايه يقدر يجري يعني تركوا الظهر وتركوا ما يملكون أيضا فسلمة هيعمل ايه قال فجعلت على هذه آراما وعلامات يعرفها النبي وأصحابه لأنه عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي وأصحابه ورا فعشان ال- الرماح وهذه البرد البرد البرد يعني ما تروحش كان يعمل علامات عليه وياخدها كغنائم من ثنية إذا قد أتاهم بدر ابن فلان الأزاري طلبوا مدد فجالهم مدد شوف هو سلمى لوحده اهو وعمال يطارد مجموعة من المشركين واستغاثوا بفلان ابن بدر الفزاري جابوه هو كمان مع آخرين فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على أع- على رأس قرن القرن اللي هو الجبل المنقطع لوحده من الجبل الكبير بس ايه مش عالي قوي انما يعني علوه مش مش مش كبير يعني فالفزاري بيقول- يقول ما هذا الذي أرى قال انتوا ايه كلكم على بعضكم كده وواحد زي ده عمل فيكم العملية دي كلها قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا أما هو الفتك بقى عايز يقترح اقتراح ويعمل خطة حرب ضد مين ضد سبع فقال فليقم إليه نفر منكم أربعة قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل قال فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني قالوا لا ومن أنت قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا طلبني رجل منكم فيدركه أشوف يعني وصل به الحال بيقول لهم كده أنا لو عايز أجيب واحد فيكم هجيبه ولو كل أي واحد فيكم حب يجيبني مش هعرف أجيبه طبعا انتوا هتعرفوا مش هعرف يجيبوا ليه بس في اخر الحديث برضه قال احدهم انا اظن طبعا يظن وستين يظن لأن هو من أول ما طلع وراهم العينة بين شافوا عمل فيهم إيه قال فرجعوا مكانهم بعد ما كان طالع له أربعة سمعوا بس الكلمتين دول منه قاموا راجعين إيه مكانهم قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر قال فإذا أولهم الأكرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي ثلاثة خلاصة الثلاثة دول قال فأخذت بعنان الأخرم الأخرم الأسدي سلم مسك بجانب قال فولوا مدبرين ثم جماعة أكثرهم لا يستطيعون لا يستطيعون. يعني عملوا استفاد ينفروا بك تمشي وهم مطوعين الحجار لا يستطيعون شوف الأقرب الأسد قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحد بيني وبين الشهادة قال إنه مش رايح ده بقول لا تحد بيني وبين الشهادة ما قالوش لا أنت حبيبي و... ومش ممكن اسيبك والكلام ده لا تركه ليه عشان سلمة قال له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليته فالتقى هو عبد الرحمن الفزاري اللي هو إيه اللي هو أخذ الظهر في الأول وقتل راعي النبي عليه الصلاة والسلام قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله يعني الأخرم ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن بس عبد الرحمن قتل مين الأخرم الأسدي وركب فرس الأخرم بقى وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم ثالث مرة لما يحب يحلف ما يحلفش إلا بهذا الحلف المحبب إلى نفسه لتبعتهم أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا خلي بالك انهم راكبين الايه الفرس جرى وراهم يتبعهم لدرجة ان هو لم يعد يرى لا الفرس ولا غبار الفرس كمان يبقى سريع جدا كما سيأتي في آخر الحديث يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء طول النهار بيجري وراهم وهيموتوا من العطش أخيرا وجدوا إيه بئر ماء هيشربوا حتى قبل غروب الشمس وجدوا بئر ماء يقال له ذا قرد اللي نسبت إليه الإيه الغزوة دي ليشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطرة يعني برضه شوف وراهم يعني كلهم على بعضهم كده هم الجماعة المشركين وفلان ابن بدر الفزاري والجماعة العصابة بتاعته وهو لوحده وراهم لم يدعهم يشربون قطرة من هذا البئر وهم عطاش قال ويخرجون فيشتدون في ثنية قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه النغض اللي هو الأرقوشة أو الغضروف اللي بيكون موجود هنا يديله السهم في الحتة دي كده فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فالمشرك اللي اتضرب بقى في البتاع ده قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قال هو انت الاكوع اللي بيجري ورانا طلعت لي من تحت الارض يعني ها بل اكوعه بكره قال نعم يا عدو نفسه اكوعك بكره هتكون في اي حته تلاقيه طالع لك من تحت الارض قال واردوا فرسين على ثنيه من كتر ما بيجروا بال- بال- بالخيول الخيول تعبت فما عادتش قادرة تجري فتركوا الخيول وطلعوا يجروا على رجليهم فخد الايه الخيول اللي هم تركوها وخلاها ورا ظهره برضه عشان ايه الصحابه ياكلوها قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الفرسين يعني قال ولحقني عامر اللي هو عمه يعني بصفيحة فيها مذقة من لبن وصفيحة فيها ماء المذقة من اللبن هو اللبن المضطرب الجو حار عمه عامر ده ليه عشان يشرب. على الماء الذي حلقتهم عن الطرف. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وصلوا الى البئر اللي كانوا عايزين يشربوا منه ما خلاهمش ايه يشربوا منه قعد على البئر ده وامر بلالا ان ينحر له ايه جزور ذبح له جزور واوقدوا نارا واذا آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، يقول واذا بلال نحر ناقه من الابل التي استنقذت من القوم واذا هو يشوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته إيه المثابرة دي يعني شوف بعد الجهد ده كله بقول له يا رسول الله انتخب 100 واحد معايا ونطلع وراه برضه نجيبهم يعني قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا قلت نعم والذي أكرمك قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان أنت عايز تروح وراهم أهم قاعدين في أرض غطفان وواحد عازمهم على غدوة وذبح لهم عجل فهم قاعدين هيشوا العجل لسه قام طالع وراه ما هو مش عايزهم لا شوف ما- لا شربوا ومش عايزهم ياكلوا كمان واخد بالك ازاي؟ قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا قال لا ده لسه يا دوبك بيسلخوا الايه الجزور ولسه بقى هيطلعوا الكرشه بتاعته ولسه هينضفوه ويحطوه على النار اذا بهم يروا ايه غبارا فتركوا الجزور وهرب قال لك بس يبقى هو مين اكوعه بكره ما هو ما فيش غيره اللي تبص يطلع من تحت الارض كده فقالوا اتاكم القوم فخرجوا هاربين قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رج وخير رجالتنا أبو س- أو سلمة وخير رجالتنا سلمة الراجل اللي هو بيمشي على رجله والفارس اللي هو بيركب الايه؟ الفرس قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل ليه؟ لما أدلى من الصنيع الحسن في هذا اليوم أخذ سهم الراجل لأنه يستحقه وأعطاه سهم الفارس نفلا منه ليه؟ لك- ل- ل- لصنيعه في ذلك اليوم قال فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء هذه كرامة سلم إن النبي ركبه وراه بقى على العضباء راجعين إلى المدينة قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني ما فيش حد يقدر يسبقه أبدا في الجري فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة ممكن حد يسابقني لحد المدينة طب ده شوف هو بينه وبين المدينة قد إيه وطبعا لا يسبق شدا يعني الكل عارف ان هو هل من مسابق وعمال يكرر الايه الكلام وسلم راكب ورا النبي عليه الصلاه والسلام وسمع الايه سمع الكلام قال فجعل يعيد ذلك فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا فقال نعم الا رسول الله يعني ما فيش حد فيكم مال عين ولا حد يقدر يسبقني ولا حد يقدر يعمل حاجة معايا إلا النبي بس فسلمة طبعا مش عاجبه الكلام فقال يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق هذا الرجل طالما أنه عايز حد يتحداه يعني ونشوف مين هيوصل المدينة بدري ذرني فلأسابق هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت قلت سلمة بقول للراجل اذهب إلي اجري أنا واقف أهو ها قال أنا مش هجري وبالك أنا واقف أهو مكاني اتفضل اجري خلاص الراجل طبعا إيه صاروخ وسلمة واقف قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين يعني سبقوا باتنين كيلو ها بيقول استبقي نفسي هو وقف وقال له يجري طلع يجري سابه يجري وبعدين قام نطت نطتين بس سبقوا باتنين كيلو وقام قايل ايه اما اقعد استريح شويه واخد نفسي لحد ما حصلني قال ثم عدوت في إثره يعني هو سبقه باتنين كيلو وقعد إيه ياخد نفس والتاني عدى زي الصاروخ عليه سابه برضه إيه سابه يجري برضه قال فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه يعني جريت شوية لحد ما جبت قال فأصكه بين كتفي كتفيه وقلت قد سبقت قال والله قد سبقت والله فقال له أظن أظن أظن إيه لا سبق ونص قال فسبقته إلى المدينة قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الجيل الفريد ثلاث ليالي فقط لا غير يعني طب الناس دول ما كانوش تجار ما كانوش بيزرعوا ما كانوش بيقلعوا كانت حياتهم كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لسه راجعين من غزوة ذا قرد ثلاث ليالي وطلعوا إلى خير يقول قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر خلاص عرف ان هو طالما هيستغفر له استغفارا كده يبقى ايه هيستشهدون لولا متعتنا بعامر اي بقي بين ظهرانينا قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يخطر بالسيف يعني يرفعه مرة ونزله يرفعه ونزله كده زي ايه الجماعة بتوع الأفراح اللي كان يرفع العصاية العوجة دي وينزلها و... ده من باب الاختيال وهو يقول قد علمت مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له بحول فادي السيف بأنه ينزل تحت فرجع سيفه على نفسه يعني مش مرحب هو الذي قتل عامر عامر قتل نفسه لم حب يسفل وينزل كم سيفه جاء في نفسه قال فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر ليه قتل نفسه يعني جعلوه ايه بمثابة المنتحر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابه قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد عنده رمد في عينيه قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله في حديث آخر قال عمر ما استشرفت إلا يومئذ كما استشرفت أن يكون في مقدم الناس أو أن يكون له شأن وكده إلا في اليوم ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله دي شهادة ما فيش حد يفرط فيها قال فأتيت عليا به أقوده أقوده يعني مش شايفه قدام وهو أرمده حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب اللي هو قائد الإيه؟ ملك اليهود فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كي لا استندره وهو الحيدرة اسم من أسماء الأسد وعلي بن أبي طالب كان اسمه أسد كان مسمينه أسد لحد ما جاء أبوه وسماه عليا قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه ده حديث لصحابي لا يعرفه كثير من الناس ماذا فعل في المشركين أقوى الناس قلوبا هم المسلمون إذا ضموا إلى قوة قلوبهم النظر إلى الآخرة لأن النظر إلى الدنيا يضعف المنة قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم إيه ما هو السبب في هذا الذل وهذا الضعف الثلاث حاجات الأولانية إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر هي دي الدنيا زي حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لا يتبعني أحد ثلاث رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها ورجل له خلفات وهو ينتظر نتاجها ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها قال مش عايز واحد من الثلاثة دول بنى رجل نكح امرأة ولم يبني بها عقد عليها يعني فعايز يرجع عشان يتزوج فاللي زي ده لا ينتصر ليه لأن كل ما يرى بارقة سيف يهرب عشان عايز يرجع لمين يرجع للعروس والرجل الثاني له خليفات ينتظر نتاجها اللي هي اللي هو ايه الغنم والكلام ده. وكل غنمية من دول حامل فبيمني نفسه بالغنى فعايز يرجع للغنم والتاني يا دوبك ربع الجدران وهيرمي السقف عشان يبني البيت قال واحد من الثلاثة دول لا يتبعني لأن الذي يذهب إلى ميدان المعركة ويريد أن يرجع يهزم لكن متى ينتصر إذا عزم على أنه لن يرجع خلاص هو ده اللي ينتصر يبقى لن يلوي على شيء مفيش حاجة ورا ظهره ممكن يخاف عليه وبالتالي الموت عنده أحب من الحياة فالصحابة رضي الله عنهم لما تركوا ديارهم وتركوا أموالهم استوت كل الأرض بالنسبة لهم ما عادش تفرق يروح شرق يروح غرب يروح جنوب يروح شمال تفرق طالما ترك ملاعب صباه وترك دياره وترك ماله احنا عندنا الطلبة في الثانوية العامة يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى والثانية كل الكليات تستوي وفي ساعات واحد يقول لك إذا فاتتك الرغبة الأولى بس كل الكليات تستوي خلاص ما عادش يهمه يروح عن كلية ليه؟ راحت الرغبة الأولى فعشان كده الصحابة لما خرجوا من ديارهم من ديارهم وأموالهم ما عادوا يخافون على شيء فما عادش تفرق معاهم فكان فيهم أمثال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه ولذلك نحن لا نعلم جيلا من الأجيال من عهد آدم عليه السلام إلى هذه الساعة كون دولة قوية فتية في عشر سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دولة في عشر سنوات ده ما حصلتش في تاريخ البشرية ليه؟ لأن كان أمثال هؤلاء هم الحشو قال رجل لعلي بن أبي طالب وبه أختم لم ثارت الفتنة في عهدك ولم تثر في عهد عمر قال لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك هذا الفرق الفرق هو نوعية الرجال ناس لهم هم يعيشون به ينامون به ويستيقظون عليه اللي هو أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى هو ده الهم اللي ينبغي أن يعيش المرء به ينام به ويقوم به إذا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة سننتصر بإذن الله لأن الصحابة كانوا كذا فأنا عايز أقول لإخواننا ونحن في مفترق الطرق ومقبلون على مرحلة الله أعلم كيف تكون قال لي رجل بعدما ألقيت أول محاضرة لي بعد الثورة في مسجد العزيز بالله قلت إن هذه الثورة كانت فلتة كبيعة أبي بكر أنا قلت كده فرجل أراد أن يستوضح مني هذا المعنى فقال يعني ما وجه الشبه بينها وبين بيعة أبي بكر قلت بينهما شبه وبينهما فرق كبير لكن هذا الفرق غاب عني وأنا أتكلم فلم أذكره فأنا اليوم أذكره قلت كما قال عمر ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة قيد اللي أنا ما ذكرتوش وقى الله شرها وهذا الذي جرى في بلادنا فلتة أيضا لكن لا ندري أيقي الله شرها أم لا لكن كلاهما كان فلتة ولا يختلف أحد منا على أن ما جرى كان فلتة فمصر مقبلة على مخاض مصر الآن حامل فليت شعري كيف تلد وما حال الغلام الذي تلده أينزل حيا أو مخدجا أو ميتا نسأل الله أن يقي شرها وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن النجاة في هذه الفتنة أن يرجع الناس إلى أهل العلم وألا يبرح الناس مكان العلماء هو ده النجاة النهاردة احنا بنقول بعد الثورة ظهرت قوة السلفيين يا ترى من أين أتت قوتهم أتت قوتهم من معرفتهم بدينهم فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نترك هذا الثغر لأن هذا هو مصدر قوتنا الحقيقي الوقوف على ساق العلم وألا نبرحه وأن يكون للناس علامات ومنارات أيها الناس إن لكم منارات فارجعوا إلى مناراتكم ولا يتحركن أحد من قبل نفسه بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم الثقات وأن يأخذ بنصيحتهم وكما قال ابن الجوزي رحمه الله في مطلع خاطرة من خواطره في كتابه الماتع صيد الخاطر من استشرف للفتنة أخذته نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم